إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة قال الإمام حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وكنا في المرة الماضية نتحدث عن أبي حازم سلمة ابن دينار رحمة الله عليه وذكرنا شيئا من كلامه النفيس وكان ينطق بالحكمة كما قال سفيان بن عيينة وغيره من تلاميذه وكلامه يشبه كلام الأنبياء فكان مما قال أبو حازم رحمه الله ورواه عنه أو أي روى هذا القول عنه تلميذه عبيد الله ابن عمر وعبيد الله أحد الأئمة الثقات الكبار من أقران مالك رحمه الله تعالى قال عبيد الله ابن عمر عن أبي حازم لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا وتكلمنا عن المقطعين الأولين في كلام أبي حازم والمقطع الثالث ولا تأخذ على علمك دنيا أي أبذل الهدى مجانا لأن هذا من سنة الأنبياء والأنبياء عندما أتوا أقوامهم كانوا يقولون لهم ويا قوم لا نسألكم عليه مالا لا نسألكم عليه أجرا لأن الأجر يكون حائلا دون وصول الهدى إلى الناس حتى أن أهل الدجل الذين يتعاطون المعاملة مع الجن العوام يبرهنون على أن هؤلاء أقوام صادقون أنهم لا يأخذون أجرا يعني الواحد من هؤلاء إذا لم يتعاطى الأجر يقول لك ده فلان ده ده بيشتغل لله لا يأخذ أجرا فيقع في قلب العوام أنه صادق لأنه لا يأخذ أجرا والذي لا يأخذ أجرا يكون قويا في الجهر بالحق فإن القلب ينكسر مع العطاء فلو استطاع المرء أن يتحرر من هذا استطاع أن يقول الحق ولو كان مرا كان بعض السلف أظنه سفيان الثوري رحمه الله كان يقول أنت حر ما دام إدامك الملح يعني الغموس اللي الواحد بياكله مع ال- الخبز إذا كان إدامه كالملح لأن الملح مبذول يعني الملح سهل جدا أن الإنسان يعثر عليه حتى بأقل تكلفة حتى لو أخذه على سبيل ال- ال- يعني الت- ال- الهبة ولا على سبيل ال- أنه بيتسولوا هيجد الإيه سوف يجد الملح أنت حر ما دام إدامك الملح يعني لا يستعبدك أحد آه، أخذ الأجر على مسائل البر كمثلا آه، تبليغ الحديث أو تبليغ القرآن أو تعليم القرآن والكلام ده العلماء لهم فيه كلام هل يجوز أن يأخذ المرء آه، أجرا على أعمال البر طبعا هناك أحاديث متجاذبة المعاني يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وقال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ده مثلا حديث آه، هناك أحاديث أخرى زي مثلا حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ وهو في الصحيحين لما نزل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة آه، في بعض الطرق كانوا ثلاثين صحابيا ونزلوا على حي من أحياء العرب وسألوهم القرى القرى اللي هو إن هم يعني يطعموهم وطبعا الضيف له آه، له حق حق الضيف ثلاثة أيام وقرى الضيف واجب حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضيف أن يأخذ حقه رغما عن هؤلاء فسألوهم القراء فأبوا كانوا قوما لئاما أبوا أن يقروا هؤلاء الأضياف فلدغ سيد هذا الحي لدغته عقرب التمسوا له الطب كله عجزوا عن آه، يعني الوصول إلى علاج لهذا ال- السيد فقالوا الجماعة هؤلاء العرب ربما يكون فيهم يعني أحد ممن يحسن مثل هذا اذهبوا إليه فانطلقوا إلى آه، الصحابة وقالوا لهم إن سيد الحي سليم سليم أي لديغ وكان العرب يعني إنما يسمون ال- ال- ال- ال- الأمر أحيانا بعكسه إذا كان ضرا من باب يعني السلامة منه يعني آه، كان يسموا ال- اللديغ سليم ليه يؤملون سلامته كانوا يسمون الصحراء مفازة يؤملون الفوز منها لأن الذي يموت في الصحراء يتوه في الصحراء يموت فقالوا إن سيد الحي سليم فهل فيكم راق في بعض طرق الحديث قال أبو سعيد أنا راق ولكن والله لا نذهب معكم حتى تجعلوا لنا جعلا أي يعني آه، يعني تعينوا لنا مبلغا من المال أو تجعلوا لنا أي جعل إنكم أبوتم أن تقرونا لسه احنا ب- بنطلب منكم القراءة أبيتم خلاص طالما أنكم لئام نعاملكم بنفس المعاملة فعينوا لهم ثلاثين شاة وانطلق أبو سعيد الخدري آه، وذهب إلى الرجل وبدأ يرقيه بفاتحة الكتاب فكأنما انشط من عقال يعني كان متكتف واتفك فأعطوهم ثلاثين شاة فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدريك أنها رقية أصبتم واضربوا لي معكم بسهم آه، عند البخاري من حديث ابن عباس في نفس القضية دي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة بهذا الجعل أي الشيء الذي جعلوه لهم عشان كده سمي جعلا يعني آه، السلام لما قالوا له يا رسول الله أخذنا على كتاب الله أجرا لأنه إيه رقاه بفاتحة الكتاب فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يبقى ده إيه يعني شوف يجيز هذا الحديث يجيز أن يأخذ المرء شيئا على كتاب الله في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلم رجالا من أهل الصفة القرآن آه، عند أحمد لأن أبو دا لأن أبا داود في ال- في ال- في الطريق الثاني لأن ال- آه، أبو داود روى الحديث من وجهين عن عبادة وجه ضعيف فيه الأسود بن ثعلبة وهذا مجهول لا يعرف والوجه الآخر أظن عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت والوجه الثاني أثبت يعني أقوى من جهة الإسناد وإسناده حسن آه، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع لأن هذا اللفظ عند أحمد أما أبو داود فأحال على حديث الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت ولم يذكر لفظ حديث جنادة آه، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع رجلا آه، إلى عبادة بن الصامت حتى إيه حتى يعلمها القرآن فكان ال- الرجل ده ملا- كان ملازما لعبادة يتعشى معه وينام معه المهم أن هذا الرجل آه، يعني آه، شعر أو رأى أن لعبادة جميلا في عنقه فأحب أن يهديه قوسا ففعلا ذهب إلى أهله ورجع بقوس يقول عبادة من أحسن, من أحسن ما أنت رائن عودا يعني آه، وعطفا العطف اللي هي السية اللي هي اللي بتكون مدورة حوالين القوس دي وأعطى له هذا القوس آه، يعني كنوع من الجميل والامتنان أنه هو علم القرآن فأخذ عبادة رضي الله عنه هذا الصوت وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستشيره في هذا فقال عليه الصلاة والسلام هي جمرة تعلقتها بين كتفيك يبقى ده في بقى نهي عن إيه عن أخذ الأجر على كلام الله تبارك وتعالى دي أحاديث ظاهرها التعارض الإنسان ضيق العطن اللي هو مش فاهم في المسألة دي إما أن يطرح الأحاديث كلها وإما أن يختار ما يظن أنه الأقرب لا أهل العلم في الأحاديث المتعارضة أو النصوص المتعارضة عموما إذا كانت حتى ظاهرها التعارض في القرآن أو في السنة يبحثون لها عن مخارج فيحملون كل حديث على معنى من المعاني وبهذا تلتئم أدلة الشريعة ولا تتنافر فذهب الزهري وأبو حنيفة وغيرهما إلى حديث عبادة وقالوا إن لا يجوز أن يأخذ المرء أجرا على تعليم كلام الله تبارك وتعالى أخذا بهذا الحديث آه، عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وأبو ثور ذهبوا إلى جواز أن يأخذ المرء أجرا على كتاب الله إعمالا لحديث ابن عباس الذي رواه البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كلام الله الشعبي وبعض أهل العلم ذهبوا إلى التفصيل مع الحسن البصري يعني ذهبوا إلى التفصيل في المسألة وهو أن المرأة إذا لم يكن له عوض رجل واحد فقط هو الذي يعلم آه، القرآن قراءة وتجويدا مثلا أو ضبطا ولم يكن له عوض ولو أنه كتم هذا لا يتعلم الناس القرآن فإنهم يقولون يجب عليه وجوبا أن يعلم الناس كلام الله سبحانه وتعالى ولا يتعاطى على هذا أجرا أما إذا كان غيره ممن يقوم بنفس مقامه فحينئذ صار كفرض الكفاية لا يجب عليه فحينئذ يجوز له أن يأخذ أجرا المسألة حقيقة متعلقة بالزمان متعلقة بالزمان يعني النهاردة مثلا آه، لم يعد هناك الكتاتيب اللي هي كانت تعلم الناس القرآن وليس هناك مؤسسات تعلم الناس القرآن كتعليمهم القرآن قديما أيام الكتاتيب وصار تعليم القرآن يعني عبئا آه، شخصيا على آه، يعني أكتاف الأسر فأنا أريد الآن رجلا يحفظ أولادي ولا أستطيع أن آتي برجل وأقول له تبرع وحفظ أولادي لأنه لا يجوز لك أن تأخذ أجرا إذا نحن أهملنا هذا نخشى أن يضيع القرآن ففي هذه الحالة يجوز أن تعطي هذا المحفظ أو هذا المعلم أجرا لكن عشان نطلع من قصة بقى النهي والكلام ده كما فعل آه، آه، أحد السلف أظنه هو عبد العزيز آه، ابن أبي رواد أظن في حديث أبي الدرداء لأن عهدي الحقيقة بهذا البحث بعيد إنما هو بحث اعتراضي يعني خطر على بالي وأنا أتكلم يعني آه، عبد العزيز بن أبي رواد آه، أما كان مع أمير المؤمنين من آل مروان يعني وقال له يا عبد العزيز علم أبنائي وأنا أعطيك على ذلك أجرا فقال يا أمير المؤمنين كيف آخذ أجرا على كتاب الله عز وجل وقد حدثني فلان عن فلان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يطوق بسوار من نار فليأخذ على كتاب الله أجرا أو نحو هذا الكلام يعني فقال له يا عبد العزيز أنا لا أعطيك على القرآن إنما أعطيك على الإملاء يبقى إذا أنا عشان أطلع من القصة دي وهو مقتضى حديث ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يعني أن الإنسان يفعل شيئا آخر غير التعليم ممكن يجود ده حاجة غير القرآن ممكن يعلم الحساب ممكن يعلم القراءة والكتابة مثلا يعلم الخط ممكن يشتغل بالتفسير والتأويل والكلام ده يعني لا يكون تعليم الكتاب محضا إنما يضم إلى القرآن شيئا آخر فيكون نفعه متعديا كما تعدى نفع الرقية إلى هذا اللذيذ فهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إنما رقاه بفاتحة الكتاب وما رقى أحدا قبل ذلك حتى أن في بعض الأحاديث أظن في حديث سليمان بن قتة عند النسائي في هذا الحديث قال فقام رجل ما نأبنه برقية يعني ما نعلم أنه رقى قبل ذلك أول مرة يرقي في حياته وما فيش حد أساسا قال له ولا تلقاها من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرقي بفاتحة الكتاب خطر بباله أن يرقي بفاتحة الكتاب فرقى لأول مرة في حياته وباجتهاد منه حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قص عليه ذلك قال وما أدراك أنها رقية مين اللي عرفك أنها رقية فيمكن للإنسان أن يرقي ولأول مرة يرقي وربنا سبحانه وتعالى يجعل الشفاء على يديه فهو رقى بفاتحة الكتاب فصار نفع الفاتحة متعديا إلى هذا اللذيذ فعشان كده أخذ أجرا يبقى أخذ الأجر على الطب مش على القرآن عشان كده أبو داود السجستاني صاحب السنن بدأ بأجرة المعلم في كتاب الإجارة أول حديث في كتاب الإجارة عند أبي داود في السنن هو الحديث عواد بن الصمت الذي ذكرته آنفا ثاني باب مباشرة قال باب كسب الأطباء هل يجوز للمرء أن يأخذ على الطب أجرا فأورد تحته حديث أبي سعيد الخدري اللي احنا لسه بنقوله الآن يبقى ايه يبقى كأن كأنهم إنما أخذوا الأجر على هذا الجعل فيبقى أنت إيه إذا يعني أمليت تعلمت الإملاء علمت الخط علمت أي حاجة مع القرآن يبقى كده تخلصت من إيه تخلصت من المسألة أما إذا أما القرآن محضا هكذا فينبغي أن يبذله المرء مجانا عشان كده المحققون من أهل العلم يرون حرمة أخذ القارئ على قراءته أجرا يعني القارئ اللي بيقعد مثلا يقرأ في ميتم ولا يقرأ في أي حاجة ده ده بياخد فلوس ليه لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به طيب هذا الذي يقرأ مجرد أن يقرأ كسب الحنجرة فقط لا غير بأي وجه استحل هذا المال والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تأكلوا به فده ما عملش حاجة هذا لم يفعل شيئا يبقى ايه يبقى, يبقى, يبقى حديث الوعيد ممكن تنصب على مثل هذا عشان كده مسألة القربات أخذ الأجر على أعمال البر وهذا الكلام فيه تفصيل أما أخذ الأجر على العلم نفسه فقد كان من السلف من يأخذ أجرا على التحديث زي إبراهيم بن يعقوب الجزجاني شيخ أبي داود والنسائي وحتى النسائي روى في كتاب الطهارة حديثا في الاغتسال يعني ثم قال كان إبراهيم لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار تديله دينار يقول لك حدثني فلان عن فلان يديك الحديث وطبعا ده محمول على أنه كان محتاجا محمول على أنه كان محتاجا فإذا كان المرء محتاجا إلى مثل هذا فيجوز له أن يأخذ أجرا على تعليم العلم أما إذا كان مستغنيا فالصحيح في حقه ألا يأخذ وعلى أي حال حتى يعني على هامش هذا البحث نقول أن المرأة لا يأخذ عوضا على بذل الهدى ليه؟ لأن الأجر الذي ينتظره إذا أخلص النية لله تبارك وتعالى سيكون أجرا عظيما وما عند الله عز وجل خير وأبقى من الدنيا وما فيها نعم يقول يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم وانظر كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت يا سلام كلام جواهر شوف ال- الكلام زي السبايك كده لا كلام كتير ولا لت ولا عجن ولا الكلام يعني شو ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم أي إذا كان موافقا لحظ نفسك وانظر كل عمل كرهت الموت لأجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت ده أهل اليقظة هم الذين يتبنون مثل هذه المعاني كان حماد بن سلمة رحمه الله يقولون في ترجمته كانوا كان إذا قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا يعني وصل إلى سقف طاقته وأنا يعني بهذه المناسبة أرد على تساؤلات كثيرين ممن يتصلون بي وقد لفهم الخوف يقولون نحن مقصرون كل شيء نفعله نراه لا شيئا نراه لا شيء في الآخر يعني فبيحصلون نوع من الإحباط لا أنا بقول لهؤلاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها المطلوب منك أن تفعل أقصى ما في وسعك وإن كان قليلا هو ده المطلوب لأن هو الشيطان بيدخل للعبد إزاي العبد إذا الشيطان وجد العبد مجدا خلاص عمال يعمل خيرات وصالحات وبتاع ويقوم الليل ويصوم النهار ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأجهد نفسه بيجي في الآخر يقول له يقول له يعني أنت هل تظن أنك أنت هتدخل الجنة بهذا؟ طب ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله فكل اللي أنت عملته ده ولا له قيمة طب ده أقصى ما أستطيع ما أقدرش أعمل أكتر من كده وأنا عندي النصوص إن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله فيقوم يدركه اليأس يزهق من نفسه ويقول ما فيش فايدة أنا مش عارف أعمل حاجة أنا ما فيش فايدة فيا يبتدي ييأس ثم يترك العمل شيئا فشيئا فشيئا وهذا الذي يريده منه الشيطان يريد أن يصده لكن الشيطان زي ما نقول بيلبس وش لكل واحد الفاسق يلبس له وش الفاسق والتقي يلبس له وش التقي ويغير الشيطان جلده ويغير وجهه على حسب مذهب العبد إذا كان رجلا عابدا إذا قدر يصده بمثل هذا الكلام يصده ما عرفش يصده يخليه يزود في العبادة ما ليس منها مثلا عشان يدخله على دايرة الابتداع وهكذا يعني. فيبقى الإنسان يبذل أقصى ما عنده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويرجو من الله عز وجل أن يقبل هذا أشوف حماد بن سلمة بذل أقصى ما في وسعه حتى قالوا هذا في ترجمته أنه لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا سفيان الثوري رحمه الله آه، لما أدركته المنية وهو في بيت تلميذه الإمام الكبير العلم الثبت يحيى بن سعيد القطان وكان سفيان الثوري كان مختبئا من الخليفة مش هربان لأنه عمل جريمة ولا حاجة لا الخليفة عايزه يبقى جنبه على طول علشان يستفتيه سفيان الثوري كان سيء الرأي في الأمراء وسيء الرأي أيضا في من يقترب من الأمراء يقول لك إذا وجدت العالم عند الأمير فاعلم أنه لص وكان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تفعل هو مذهب سفيان كده رأيه كده شايف أنه حر طول ما هو بعيد يعني حتى أنه هو هرب سفيان الثوري كان كوفيا هرب إلى البصرة وهناك بقى كان يحيى بن سعيد القطان والجماعة دول عبد الرحمن بن مهدي ده هربان من البصرة ليه من الكوفة ليه عرساء ترك بيته وبدأ يتنقل من بيت إلى بيت لأن الخليفة عايزه عايزه يبقى جنبه ل- لدرجة أن الخليفة لما وجد رجلا آه، قيل له هذا من أصحاب سفيان فرمى بخاتمه إلى هذا الرجل الخاتم أنت عارف زي ختم النسر عندنا كده يعني كل المصالح والدنيا كلها بتتفتح والأبواب بتتفتح بختم النسر ده الشعار هو ده بقى مش مش كان ختم نسر بتاع بلد ده ختم الخليفة يعني الدنيا كلها كانت تحت الخ... تحت هذا الخليفة فلملوه بالخاتم وقال له أعطي هذا أبا عبد الله هو هربان ليه واحنا عايزين منه إيه أعطي هذا أبا عبد الله وقل له اقض في الناس بالكتاب والسنة خلاص أنا كأني جعلتك الخليفة فطبعا الرجل طبعا أول ما شاف هذا الكلام قام رايح لسفيان في المخبأ بتاعه فقال له انت يعني الخليفة قال كذا كذا كذا وانت هربان ليه وبتاع فقال له سفيان يا نعسان يا نعسان يعني يا مغفل هو أنا من النعاس يعني قال له يا نعسان والله ما أخاف إهانتهم إنما أخاف إكرامهم حتى لا أرى منكرهم منكرا وأبى سفيان الثوري إن هو سفيان ده الزاهد بقى العابد عشان أوريكم أهل اليقظة ما الذي كان يشغلهم وهو بيموت كان راسه في حجر يحيى بن سعيد القطان وكانت رجليه في حجر عبد الرحمن بن مهدي فدخل عليه مرحوم ابن عبد العزيز فلما رآه سفيان بكى فقال له مرحوم اثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده فقال له آخر يا أبا عبد الله أتخشى ذنوبك طب ب- ب- لماذا تبكي خايف من الذنوب فتناول قشة من على الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه إنما أخشى سوء الخاتمة وتلا قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون آه ده ناس من أهل اليقظة ناس من أهل اليقظة آه، ما كرهت الموت لأجله فاتركه أنت خايف تموت ليه علشان ما بتصليش صلي ما بتزكيش زكي ما بتصومش صم تشرب الخمر اترك الخمر بتشتغل بالتمثيل والعري والكلام ده اترك هذا بمقصر ب- ب- بعمال ماشي مع الفسقة والظلمة والكلام ده اترك هذا كل شيء إذا تدبرت بينك وبين نفسك تخشى أن تموت لأجله فاتركه ولا يضرك متى مت ولا أين مت هو ده اللي كان عليه السلف القدامى وده اللي بيقوله أبو حازم رحمه الله الموت ده هذا شيء مهول لا يدري المرء ما يكتب له بعد الموت وإذا أردت أن تعلم حياة الإنسان ملخص حياة الإنسان قبل أن يموت انظر إلى آخر كلام يقوله وهو يغادر الحياة هو ده ملخص حياة البني آدم إذا كان رجلا صالحا دائما يوصي الأولاد بالدين يعني عندنا مثل الأنبياء أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإبراهيم وإسحاق إلها واحدا آه. يعني آخر حاجة بتشغل الإنسان أهم حاجة بتشغل الإنسان الدين قبل ما يموت هتعملوا إيه هتعبدوا إيه نوح عليه السلام كما في مسند أحمد لما حضرته المنية دعا ب- ولديه أو دعا ولده على روايتين يعني قال آمركم آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين آمركما بلا إله إلا الله وآمركما بسبحان الله وبحمده وأنهاكم عن الشرك والكبر ده والإنسان بيموت آخر كلام يقوله ده ملخص حياة الإنسان غير لما يقول لي يا ابني المصنع والمتجر والبتاع وأنا ليا فلوس عند فلان وليا شيكات عند علان وليا مش عارف مين والكلام ده هي حياته كانت كلها كده طاير في الهواء الطائرة ما بينزلش على الأرض إلا لما يشوف المصنع والمتجر وعمال يلف في بلاد الدنيا كلها عشان يعمل صفقات وإلى آخره والكلام ده ومضيع للصلاة ومضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمال يخالط وعمال يشرب الخمر في المجاملات ويعمل كل حاجة أه. فالإنسان إذا أراد إذا خاف من شيء يتجنبه ثم لا يضره متى مات آه يقول أبو حازم وده برضه ممكن ينضم للكلام السابق قال يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة وقال انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للناس وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان صلاحا للناس يقول يسير الدنيا يشغل أو يعني يشغل عن كثير الآخرة أو يعكر عمل الآخرة أنت عارف ال ال الكلام أبي حازم ممكن نشبهه بإيه لو إن فيه آآ آآ مثلا آآ إناء كبير من زجاج وفيه ماء رقراق صاف انت عارف لو حطيت أقل قدر من الطين قد كده هو طين قد كده هو ورميته في المية دي يعكر المية كلها كذلك عمل الدنيا إذا دخل على نية المرء حتى لو كان قليلا يعكره كله يعني أنت عارف الحديث حديث حديث عائشة رضي الله عنها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر الصديق في وقت لم يكن معتادا أن يأتيه فيه فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه وقال أخرج من عندك من الدار عايز يقول له سر يعني قال يا رسول الله إنما هم أهلك فقال إن الله أذن لي في الهجرة فأبو بكر رضي الله عنه قال له يا رسول الله إني احتبست راحلتين حبس اشترى راحلتين راحلة له وراحلة للنبي عليه الصلاة والسلام وحبسهم عمال يعلف فيهم وبتاع استعدادا لإيه لهذا اليوم فخذ يا رسول الله واحدة فقال عليه الصلاة والسلام له بالثمن الحديث في البخاري بالثمن لا آخذها أبدا إلا وبذلت الثمن لها طيب ده أبو بكر الصديق كل ماله كان مسخرا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني الحديث المشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لأسبقن اليوم أبا بكر وراح على نص الفلوس اللي عنده وجابها في صرة ووضعها أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك يا عمر قال تركت مثله فجاء أبو بكر بصرة ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله أي لم يترك مالا خلفه في الدار وأتى بكل ماله فقال عمر لا جرم لا أسابقك بعد اليوم أبدا أبو بكر ده سماء سماء لا تلحق والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين لما يقول لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فتعجب أبو فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله قال أبو سعيد فتعجبنا من الشيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن عبدا أن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده وهذا يبكي لماذا يبكي قال وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا في بعض طرق هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منة أبي بكر وكيف أنه بذل ماله في الوقت الذي شح فيه غيره فكل مال أبي بكر رضي الله عنه كان مسخرا وكان تحت يد النبي عليه الصلاة والسلام طيب ليه بقى في الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذه العطية من أبي بكر رضي الله عنه وقبل المال قبل ذلك وقال له بالثمن ليه لأن المال الذي كان يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر قبل ذلك كان يبذله للمسلمين ويبذله للدين إنما الهجرة هذا عمل بدني خالص لا يجوز لأحد أن يشرك صاحبه فيه عشان كده أبى أن يقبل يقبل الراحلة إلا بثمنها ده عمل بدني هجرة يهاجر ببدنه إلى الله تبارك وتعالى يبقى الركوبة اللي هو راكبها لابد أن تكون من خالص ماله صلى الله عليه وسلم كل شيء يبذله المرء لله تبارك وتعالى فليحرص على ألا يخالطه شيء من الدنيا حتى لو كان بمثل ما فعل أبو بكر أو مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه وعندنا برضو حديث ثلاثة في الصحيحين حديث أبي هريرة الذين تسجر بهم النار في أول الداخلين نسأل الله العافية من النار اللي هو شهيد وقارئ وعالم ورجل جواد كمان ده رجل بيقرأ القرآن ليل نهار الحرف بعشر حسنات يعني بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن شوف بقى لما يقرأ القرآن بقى من أوله إلى آخره كل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف لام ميم 30 حسن فتصور بقى إنسانا عمال بقى إيه كالحل المرتحل يخلص من أول الفاتحة يوصل للناس يقوم راجع تاني من أول الفاتحة للناس وشغال على طول ليل نهار ليل نهار ليل نهار أنا ده يدخل النار أول الداخلين إزاي يعني ده المفترض عنده جبال من الحسنات يدخل النار أول الداخلين خالط هذا العمل الكبير الرياء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الرياء ده عمل دنيوي إنما يراء المرء وهو يراقب أعين الناس يبقى شوف أدي الرياء من عمل الدنيا شوف دخل على عمل الآخرة عمل فيه فأبو حازم يقول يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة ويقول انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للناس وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان صلاحا للناس طبعا الكلام ده يحتاج إلى تفصيل يعني مش معنى شيء يصلحني إن أنا أضرب الناس بعضهم ببعض لا هو يقصد يقصد أبو حازم من هذا الكلام انظر إلى نجاة نفسك أولا ولا تتأول لأحد يعني أنا رجل مثلا أعلم الناس الدين القرآن والسنة قبل ما أطلع للمسجد إذا كان أنا عارف إن المكان اللي أنا رايحه سيمتلئ بالناس فكرة أبيهم نفسي تتفتح كده وأروح وأنا نشيط ومتشجع والكلام ده إذا دعوني في قرية من القرى أنا أروح المدينة مثلا ممكن يحضر لي مئة ألف يحضر لي مئتين ألف يحضر لي عشر تلاف أي, أي رقم يعني فيقوم يدعوني مثلا إنسان يدعوني إلى أن أنا أذهب إلى قرية من القرى والقرية دي كلها على بعضها ثلاث أربع تلاف ولا بتاع هيحضر لي قيمة مثلا ستين سبعين أو ربما يكون العدد أقل من هذا حضر لي مثلا 20 30 فأقول له لا معلش أنا ما أقدرش أجي لأن أنا مشغول والكلام ده لكن أنا من داخلي العدد ده قليل لا أنا عايز الناس تركب بعضها هم بيسمعوني طب ما ده ده شوف كيف دخل الداخل على القلب لا ربما يكون هذا العدد القليل أبرك من هذا العدد الكثير في كثير يا إخوانا بيجوا المحاضرات وبيطلع منها زي ما جه زي ما دخل المحاضرة يعني. وفي ناس المحاضرة ممكن ما تكونش معولة لهم ويستفيدوا منها ويمكن أنا ضربت يعني مثلا بهذا في هذا المكان منذ عدة أشهر ولا بأس أن أذكره أو أن أذكره يعني من باب التذكير وربما يسمعه إنسان لم يسمعه قبل ذلك فيكون فاتحة خير عليه القصة دي حدثت من سنوات طويلة في أوائل التسعينيات في أحد المساجد في شارع الهرم وكان في أسبوع علمي للمرأة المسلمة كان كل شيخ يجي بيتحدث في موضوع يخص المرأة المسلمة في أحد الأيام كان أحد الشيوخ بيدي محاضرة وأحد الشيوخ الكبار الفضلاء برضو كان كان جالسا إيه في المحاضرة بيتلقى الأسئلة فمن ضمن ما تلقى ورقة مكتوب فيها أنا راقصة وأريد أن أتوب فاللي هيستغرب من الورقة طلع على باب المسجد وجد بنت سنها في حدود 18-20 سنة واقفة على باب المسجد واضح انها فعلا متبرجة والكلام ده فقال لها انت اللي بعت الورقة دي قالت له اي نعم انا اللي بعت الورقة دي قال لها طيب اتصلي بيه في هذا الرقم بعد في حدود الساعة 10 كده كنا في الشتاء في هذا الموعد اتصلت المرأة الفتاة دي بهذا الشيخ وحكت له بقى الحكاية ايه الحكاية بتاعت المرأة دي دي كانت رايحة ترقص رايحة تاخد النمرة بتاعتها في مالها من الملاهي الليلية وبعدين هي ماشية على الجهة الأخرى من الطريق يعني المسجد هنا وهي على الجهة الأخرى من الطريق يعني هتعبر الطريق ده وبعدين الرصيف وبعدين الطريق الثاني وبعدين تصل إلى المسجد وهي ماشية على الطريق عطشت فالمهم بتبص كده فوجدت قدام المسجد شوية قلل كده من الفخار وكده قامت إيه عايزة تشرب عدت الشارع علشان تشرب ف وهي بتشرب بقى سمعت كلمتين كت جملتين من المحاضر الحقيقة اهتز قلبها للجملتين دول وقررت أن تتوب في الحال وكتبت الورقة دي طب انت ايه اللي ورطك بقى وخلاك تروح الملاهي الليلية وترقصي والكلام ده فقالت ان ان اباها طلق امها والرجل تزوج بامرأة اخرى والمرأة تزوجت وهم ثلاث بنات هي الاخت الكبيرة وفي بنتين اقل منها في السن مفيش حد لا بيأكلهم ولا بيشربهم والبنات دول عرض فالمفروض ان هم حد يسترهم يعني بدأت تبحث عن عمل ابتدت تشتغل خدامة في البيوت آه بعض اللئام بيتصور ان المرأة لما تكون شغالة في البيوت بيبقى عرضها سهل كده وممكن لو روادها عن نفسها ممكن تقبل والكلام ده بدأت تتعرض لمعاكسات كثيرة ما عرفتش تواصل تواصل في البيوت وفي حالة من اليأس القاتل واحدة بقى من قرناء الشر قالت لها ده انت هتيجي في مالها ليلي هتتنطط لك شويه كده وبتاع وتطلع لك بكام الف في الاخر يعني وترقصي وهتلاقي الفلوس بتجري في ايديك وبتاع طبعا ما فيش لا عندها فلوس ولا حد بيرعاها ولا الكلام ده وايمانها نازل في الارض طبعا ما فيش اي حاجه ومع الحاجه والياس والكلام ده إن يعني مشيت معاها وراحت لمالها الليلي وبدات ايه تتقن بقى فن الرقص وتعمل ايه وتهز ايه وتثبت ايه والكلام الايه اللي هو مبني على الاصول المعروفه عند اهل الرقص يعني بدأت فعلا تجيب يعني فلوس وطبعا هي كانت بتقول يعني بتقول كان المخمورين يروحوا يتحرشوا بيها ويروحوا يتحكوا فيها ومش عارف ايه وهي كرهاهم وبتاع بس هتعمل ايه العيشة مرار زي ما بتقول يعني فرايحة بقى علشان خاطر ترقص والكلام ده وهي قرفانة وزهقانة ويا رب توب عليا حصل الموقف ده دخلت بقى عدت الشارع عشان تسمع بقى تشرب مية سمعت كلمتين فارتوى بدنها بالماء وارتوى قلبها بالعلم تابت بكلمة واحدة ممكن يكون في أخوات رايحين المحاضرة قبلها بساعتين واخدين جهاز التسجيل وكل شويه يجروا الشريط ويرجعوا الشريط ومش عارف يعملوا ايه وهيئوا الايه وحط بتاع قالوا قال له قالوا قال له بيجرب بقى التسجيل وبيعمل الكلام دوت وبعدين المحاضر يقول المحاضره وهي ولا هنا لا بتسمع المحاضر ولما ترجع البيت ما تسمعش الشريط كمان يعني هي اللي قاعدة دي قاعدة بقى لها ساعتين قبل المحاضرة دي لم تنتفع بكلمة واحدة ربما يعني لم تنتفع بكلمة واحدة أو أي واحد من الإخوة أو الناس اللي- الرجال يعني اللي قاعدين قدام الشيخ والب- لم ينتفع ربما لم ينتفع بكلمة واحدة واللي ماشي في الشارع ده والمحاضرة مش معمولة له ربما ينتفع بكلمة من مثل هذا فهو ال- اللي عايز أقول الكلام آه، أبو حازم في المسألة دي انظر إلى ما يصلحك أنت ليه؟ لأن أنت لا ت- هتحاسب لوحدك مفيش حد هينوب عنك في الحساب فانظر ما يصلحك واعلم أن الناس لن ترضى عشان ترضي كل الناس ما تقدرش ترضي كل الناس لابد أن يغضب عليك طائفة من الخلق إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها ما لازم واحد يغضب عليك وواحد يرضى عنك فأنت انظر إلى ما ينفعك وأظن يعني القصة المشهورة أوي قصة جحا بقى لما هو وابنه ركب الحمار فالناس قالوا يا ما عندهمش رحمة شوف الحمار عمال ينهج ازاي وبتاع وهتطلع روح من ال- العجلين اللي راكبين دول فعشان برضه قام ايه قام الأب نازل وركب الولد قالوا شوف الواد قليل الأدب أبوه نازل وهو راكب قام الاب راكب والواد نزل قال له شوف الراجل اللي ما عندوش رحمه ابنه ده ماشي وهو راكب ها قاموا نازلين الاثنين على الحمار قال شوف المجانين دول الحمار ماشي فاضي وهم هو اللي كان فاضل ان جحا يشيل الحمار يشيل الحمار على اكتافه عشان بقى ايه يبقى جنان رسمي بقى فهو ما فيش حد هيرضي حد يعني انت اذا كنت هتعمل اي تصرف مش هترضي لا ده ولا ده فابحث عما ينفعك وعما يصلحك حتى لو اغضب الناس مش المقصود بكلام أبي حازم إن أنا ممكن أعمل شيء من المستحبات وأطقش الناس في بعضها وأعمل مصيبة لا اللي مش المقصود كده مقصود كلام أبي حازم طبعا ده طبعا داخل ممكن نتكلم تحت كتير في مسألة المصلحة والمضرة ومتى يرضى المرء بالضرر اليسير الذي يقع عليه في سبيل إيجاد مصلحة مثلا راجحة عند الناس ده, ده موضوع ثاني لكن أبو حازم لا يتكلم في هذا المعنى كذلك الكلام أبي حازم يدخل تحتيه بقى إيه تحتيه لا تؤثر أحدا بأعمال البر ما هو اب- ابحث عما يصلحك ساعات كده الواحد مرارته بتتفقع من اتنين واقفين في الصف اتنين جايين على آه، فرجة في الصف واحد يقول والله لا تفضل يقول له لا ابدا والله لا تفضل انت اللي تفضل انا ما اتفضلش لا انت اللي تفضل واحيانا بعض الناس بيفعلوها معي او يفعلوها مع المشايخ او الكلام يبقى واقف في الصف الاول وانا واقف في الصف الثاني فيقوم يصر ان هو يسيب مكانه في الصف الاول علشان انا اخد مكان فانا انبهه برفق اقول له يا ابني لا تترك مكانك يقوم يصير والله العظيم لازم تقف مكانك خلاص انت حر وقفت انا مكانه لا في حد من اهل ممن ي- عنده يقظه الاخره ممكن يعمل العمله دي ما فيش حد ممكن يعملها ابدا ده الرسول عليه الصلاه والسلام يقول كما في حديث ابي هريره في الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه يستهم يعني يعمل قرعة نعمل قرعة أنا دخلت لقيت الصف كامل ما عدا فرجة واحدة أنا وواحد أنا ما اسمحلوش إنه ياخد الفرجة دي أبدا إيه خلاص اختلفنا وهنعمل مشكلة نعمل قرعة ملك ولا كتابة أنت بقى ملك ولا كتابة نشوف بقى لأن أنا عايز المكان ده أح- فإزاي تؤثر أحدا بعمل من أعمال البر ده نوع من الغفلة وبرضه في حديث أبي هريرة الصحيحين لو يعلم الناس ما في الصف الأول لكانت قرعة وفي حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجالا في مؤخ في مؤخرة المسجد ناس كده بيتلكعوا كده الصف الأول لسه ال- ال- الإقامة بتقام ولسه الناس رايحين في الصف الأول ده عمال يتمرتك بقى من ورا عمال يهز لحمه بقى ومش عارف إيه وبتاع وما يجريش أو مش حريص على إنه يكون في الصف الأول فالرسول عليه الصلاه والسلام شاف جماعه كده في الصف ال- بقى بقى بقى في اخر المسجد يعني والمفترض ان هو يبادر عشان ي- يملى الصف الاول وياخده قبل الت- فقال لا يزال اقوام يتاخرون حتى يؤخرهم الله تعالى كذلك برضو في حديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الاشياخ وكان غلام عن يمينه والغلام ده هو ابن عباس رضي الله عنهما والأشياخ عن شماله الأشياخ دول سمي منهم أبو بكر الصديق كما في حديث أنس رضي الله عنه برضه في البخاري وغيره وسمي منهم عمر وسمي منه عبد الرحمن بن عوف واللي كان قاعد على يمين النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس فعشان كده قال ايه الاشياخ اللي هم ايه الناس اصحاب الهيئات اصحاب الوجوه فالرسول عليه الصلاة والسلام شرب السنة يدي اللي اللي على اليمين والحديث ده برضو رواه آه الإمام أحمد ورواه الترمذي وآخرون يعني وله طرق يعني آه حسنه الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله آه بمجموع طرقه عن ابن عباس برضو لما قال دخلت مع النبي عليه الصلاة والسلام أنا وخالد بن وليد طبعا خالد أسن من ابن عباس فابن عباس جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين خالد بن وليد جلس عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فقيل هذا لبن أهداه لك فلان فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذن ابن عباس أن يعطي خالدا قال له الشربة لك يعني المفروض أنت اللي تشرب فيعني إن أذنت أعطيته إيه خالدا في حديث سالم بن سعد السعيدي في الصحيحين أن الغلام لم يسميه في رواية البخاري يعني وإن كان سمي في روايات أخرى أنه ابن عباس برضه القصة واحدة وكان الأشياخ عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يوقر بقى الأشياخ ويديهم هم اللي يشربوا الأول لأنهم أسن من ابن عباس وأعظم مكانة وأقدم هجرة وإلى آخره فبيستأذن مين ابن عباس إن هو يعطي الأشياخ عن يساره فقال ابن عباس والله لا أوثر بسؤرك أحدا أنا ما فيش حد يشرب وراك أنا أشرب مكانك أديها له ليه أنا أولى بيها أشوف ابن عباس يقظ برغم أن لا يشرب أبو بكر الصديق مثلا لكنه أبى إلا أن يشرب لأن الصحابة كانوا برضو المسألة دي عندهم كان لها شأن كان لها شأن حتى أنه يشرب مكان النبي عليه الصلاة والسلام كان لها شأن وطبعا وده قانون الحب قانون الحب يقتضي ذلك الجماعة اللي عمالين يقول لك بصاق النبي ومش عارف ايه الكلام اللي انا قلته الحلقة اللي فاتت وقرفانين والكلام ده لا الصحابة كانوا بيعملوا كده زي حديث أبي أيوب الأنصاري اللي هو في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما دخل المدينة فنزل في دار أبي أيوب الأنصاري ودار أبي أيوب الأنصاري كانت بتتألف من طابقين طابق أرضي وطابق علوي فأبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني اصعد إلى فوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي بلاش أطلع فوق لأن هو لو طلع فوق كل واحد عايز النبي صلى الله عليه وسلم هيخدش البيت من تحت فعشان حرمة البيت تفضل زي ما هي قال له السفل أرفق بنا يعني الدور الأرضي أفضل وفعلا جلس النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأولاني في الدور الأرضي وصعد أبو أيوب الأنصاري ومراته على في الدور الثاني أبو أيوب الأنصاري طبعا ده رجل بقى محب بيحب النبي عليه الصلاة والسلام ماشي على السقيفة بقى من فوق فزع ازاي أنا أمشي على سقيفة وراس الرسول تحتها ازاي أنا رجلي تبقى فوق وراس الرسول تحت في الدور اللي تحت لما فزع بقى أم راكن في ركن بقى من الدور ده هو, هو مراته حبسوا نفسهم في رواية الطبراني بقى الحاجة اللي خلتهم يتحركوا ان انكسر حب زير يعني زير مية انكسر وخشوا ان الماء ينزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم قاموا مجففين الايه الميه دي باللحاف بتاعهم قال والله جففناه بلحاف والله ما لنا لحاف انا وامراتي غير هذا اللحاف خشيه ان ينزل على راس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الماء الشاهد قال وكنت ارسل طبعا الصبح يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا اعلو سقيفه انت تحتها ابدا اصعد الى فوق صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى فوق كان ابو ايوب الانصاري ومراته يبعثوا الاكل للرسول عليه الصلاه والسلام وما يرضوش ياكلوا لحد ما الاكل ينزل من فوق فيقول أبو أيوب فنتحرى مواضع أصابعه وفمه مواضع أصابعه كالمنين كالم الحتة دي يوم يأكلوا من نفس الإيه من نفس الموضع شرب من هنا يوم يشربوا من نفس الموضع اللي إيه اللي الرسول عليه الصلاة والسلام شرب منه قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه قال ففزعت وصعدت إليه وقلت يا رسول الله أرسلت إليك ثوما فلم تأكل منه فقال إني أناجي من لا تناجي يعني إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم وجبريل عليه السلام عندما يأتيه فيناجيه بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من راعى حقوق الصحبة لم يزعج صاحبه ولا رفيقه وجبريل عليه السلام بأن هو يلاقي منه ريحة الإيه؟ ريحة البصل أو ريحة الثوم يعني قال إني أناجي من لا تناجي فقال يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكني أناجي من لا تناجي قال أبو أيوب لا جرم أكره الذي تكره يا رسول الله حتى وإن كان حلالا في الأصل فأنا أكرهه لأجل كراهتك كراهيتك له فأبو ابن عباس ده يقول له لا أوثر بسؤرك أحدا أنا أخذ بقية المية أنا أشربها أنا أولى بها فإياك أن تؤثر أحدا بأعمال البر إذا كان في عمل من أعمال البر أنت تستطيع أنك أنت تفعله يبقى بادر وافعله ولا تترك هذا لأحد فده برضو هيدخل تحت كلام أبي أيوب الأنصار تحت كلام أبي حازم رحمه الله تعالى آه كلامه طبعا كتير جدا وكلامه جميل يعني لكن احنا برضو هناخد كلام برضو من يقول محمد ابن اسماعيل الصنعاني عن ابن عيينة ابن عيينة سفيان أبو محمد الهلالي طبعا أحد تلاميذ أبي حازم قال أبو حازم لجلسائه يوما وحلف لهم لقد رضيت منكم أن يبقي أحدكم على دينه كما يبقي على نعله يا سبحان الله يعني أبو حازم يقول هذا الكلام في زمان التابعين كيف لو رأى أبو حازم زماننا ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي قالت قالت هذا البيت عائشة رضي الله عنها يوما عائشة هي التي تقول هذا الكلام ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي قال عروة يا ويح عائشة كيف قالت وذكر البيت فقال كيف لو أدركت عائشة زماننا فقال هشام ابن عروة يا ويح عروة كيف لو أدرك عروة زماننا وهكذا رواة الحديث كل واحد لما يتلو هذا البيت يقول يا ويح فلان كيف لو أدرك زماننا فأنا أقول يعني كيف لو أدرك أبو حازم زماننا ده هذا شيء نحن نراه يعني ألم يقس قلبك يوما من الأيام وتحجر الدمع في عينيك وشعرت أن بقلبك علة خطر ببالك أن تترك مكانك وتذهب إلى محافظة أخرى لتسمع درس علم أو تحضر خطبة جمعة تكون جلاء لقلبك ناس كثيرون يظنون على قلوبهم بهذه المسافة عنده قسوة في القلب لا ما يروحش ولا يدور ولا ينتبه بعض الناس لا ينتبهون ان في قسوة اساسا في القلب فبالتالي يظن انه معافى فلا يطلب البر ولا يطلب العلاج ويكسل ان هو يركب معاه سياره ممكن ولا بتاع يكسل يمشي مثلا 100 كيلو ولا 150 ولا 200 كيلو يقول لك يا لسه هروح المكان الفلاني عشان اسمع خطبه وارجع طيب خلي هذا الانسان مرض مرضا عضالا والمرض ده قالوا له في اب اخر مكان في الكره الارضيه ومعاه فلوس ويستطيع انه يذهب عايز يغير كده عايز يعمل بيغير كبد عايز يغير دم عايز اي حاجه من هذه الاشياء وده بيكلفه ايه مئات الالوف كلفه 500000 600000 700000 ساعات يكلفه مليون و2 مليون لو عنده فلوس عايز يغير كبد عايز مش عارف يعمل يزرع ايه يعمل ايه الكلام ده يذهب الى اخر مكان في الدنيا ولا يستكثر انه يغيب 14 ساعه طاير في الهواء وهينزل في بلد غريبه ويتحجز في المستشفى شهرين وثلاثه واربعه وخمسه وهيصرف المبلغ الكبير ده هو كله عشان يعمل ايه علشان يعني يرفع عله اصابت بدنه ايه اللي يخليه يروح ابعد مكان في الدنيا ويدفع هذه الاموال الطائله ايه هيعيش كم سنه سليم يعني مهما عاش ما هيموت في الاخر لا هيفضل فيه لا كبد ولا قلب ولا رجل ولا عين ولا راس ولا اي حاجه هيموت في الاخر في الوقت الذي اذا قسى قلبه ما يتحركش ولا يبذل ولا يرحل والقلب أولى بذلك هو شوف أبو حازم بيقول إيه؟ رضيت منكم أن يبقي أحدكم على دينه كما يبقي أحدكم على نعله يا ريت الدين يبقى عند هذا الإنسان يساوي النعل اللي بيلبسه يعني ميمون بن مهران كما رواه أبو سعيد في كتاب في في في تاريخ الرقة ميمون بن مهران قسى قلبه يوما شعر بغ- شعر بغلظة في قلبه وميمون ده من الأئمة الثقات وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شعر بقسوة في قلبه وكان يسكن في البصرة قال لابنه عمرو يا بني خذ بنا إلى الحسن حسن البصري كان بصر ميمون ضعف عمرو ابنه أخده يقوده لحد ما وصل بيت الحسن البصري طرق الباب خرجت الجارية أنت مين؟ قال أنا ميمون ابن مهران فقالت له يا شقي ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء أنت لسه عايش لحد ما أدركت الزمان السيء ده لأنه آه، ميمون مكلوم القلب مجروح قلبه مجروح أول ما سمع الكلمة دي من البنت بكى والفضيل بن عياض له, له كلمة جميلة يقول إذا قرح القلب نديت له العينان هو الواحد بيعيط ليه بسرعة تقول له اتق الله يعيط أو يعمل أي حاجة تدل على إنه إنه انفعل الكلام زي مالك بن مغول رحمه الله قال له رجل اتق الله فوضع خده على الأرض هو شاف إن ده الانفعال الطبيعي ل- للكلمة العظيمة دي اتق الله وضع خده على الأرض لما واحد يقال له اتق الله يعيط على طول طب ده لماذا يبكي قلبه مجروح جاهز الفضيل بيقول إذا قرح القلب كان فيه قرحة يعني نديت له العينان تلاقي عين بالدم على طول فلأن ميمون مقروح القلب أول ما البنت قالت له كده يا شقي ما أبقاك إلى هذا الزمان سوء بكى وعلى نحيبه أول ما على نحيبه الحسن داخل الدار طلع يشوف مين اللي بيعيط فإذا ميمون ابن مهران فالتزمه أخذه بال- عانقه يعني ودخل معاه الدار فقال ميمون يا أبا سعيد بيكلم الحسن يعني أبو سعيد كنية الحسن البصري يا أبا سعيد إني آنست في قلبي غلظة فاستلن لي قل لي شيئا يلينه أفأصوم له يا أبا سعيد يعني الإنسان لأن الإيمان يزيد وينقص فالإنسان بي- لما يلاقي هذه الغضة في قلبه بيقوم يعمل أي أعمال عمل من أعمال البر لعل الله عز وجل يتقبل هذا ويفتح عليه ويزيل العلة اللي في قلبه إني آنست في قلبي غلظة فاستلن لي أي قل لي شيئا يلينه أفأصوم له يا أبا سعيد فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون الآيات دي من آخر سورة الشعراء أول ما تلاها الحسن أغشي على ميمون فقد الوعي أول ما قال له مش قلت لك قلبه جاهز مقروح القلب عايز بس حد يلطه كده يلمسه بس أول ما قرأ هذه الآيات أغشي عليه طبعا لما أغشي عليه الحسن البصري سابه دخل الدار هو كمان ما برضه الآيات أثرت في الحسن بعد مدة أفاق ميمون الجارية زعلانة طبعا سيدها برضه دخل في نوبة من البكاء ولا نوبة من الحزن والانفعال والكلام ده فجت لقت وفاء كده قالت لهم اخرجا فإنكما أزعجتما الشيخ سائر اليوم يعني عكرت عليه النهار بحاله لما جيت تقول له كلمتين أرى الآيتين دول النهار بتاعه خلاص راح طبعا فميمون ابن مهران أخذ عمرو ابنه وخرجوا من الدار وهو بقى ماشي معاه حاطط إيده في إيده بيتعكز عليه فعمرو بن ميمون يقول لأبيه يا أبتي أهذا هو الحسن ألا كل شوية الحسن الحسن الحسن ألا هو قال إيه يعني آ- آيات أنا حافظها ما قالش حاجة يعني كبيرة يعني. أهذا هو الحسن لقد كنت أظنه أكبر من ذلك يعني هيقول لنا كلام من كلام الحسن المعروف بقى إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه ويقول هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم كلام الحسن الكلام الجميل يعني المعروف من كلام الحسن فعمرو بقى فكر بقى انه يعني هيقعد بقى يقول بقى خطبة بقى يعني ما قالش حاجة قال كنت أظنه أكبر من ذلك قال عمرو فضربني أبي في صدري وقال يا بني لقد تلا عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه الكلم اللي هو الجرح يعني هذه الآيات لا تلابس سمعك إلا وتجرح قلبك أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون العذاب بقى والمساءلة والكلام ده هو من النهاردة متمتع في الدنيا ملك مطاع يلبس التاج إذا أشار الكل تحت الرجلين إذا مشى الكل أمامه الكل وراه الكلام ده إذا تمنى أي أمنية يلاقيها فورا لا مرض في يوم من الأيام ولا احتاج في يوم من الأيام ولا أمر بأمر فقيل له لا في يوم من الأيام غاب كم سنة يعني في الحياة الدنيا دي مئة سنة عاش مئة سنة يعني 200 سنة 300 سنة وبعدين يموت يطلع تحت تحت في القبر ألف سنة ألفين سنة ثلاثة الله أعلم وبعدين يقوم ليوم طوله خمسين ألف سنة عريان جوعان عطشان العرق يبقى واصل لحد دماغه وشايف الناس بتتطاير ده رايح النار وده رايح الجنة وهو مرعوب أفئدتهم هواء يعني ما فيش قلب في صدره طار قلبه طار من الرعب وفي الآخر ياخد كتابه بشماله ويدخل النار أه أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هلك عني سلطانية كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت أغلى شيء يحرزه الإنسان طاعة الله عز وجل مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها ألا وهو ذكر الله تبارك وتعالى الحياة بدون ذكره جحيم لا يطاق ما صبر هؤلاء على الحياة إلا أنهم موتى لا يشعرون ولو كان عندهم قدر من الحياة طعموا الحياة فيبقى الإنسان إذا عرض له قسوة قلب شعر أنه يقرأ القرآن ولا يتأثر به مش لازم مرة ولا مرتين ولا ثلاثة لكن صار ديدنا له يقرأ القرآن زي ما يكون بيقرأ جورنال أهو كلام وخلاص نذهب إلى الفضيل بن عياض ننظر إليه ثم نرجع بس كفاية عليه يطالع وجه الفضيل ابن عياض وكان الرائي إذا رأى الفضيل رأى وجه امرأة ثكلى حزين عنده انكسار كامل ودائم الفضيل ده حاجة كبيرة أوي أوي وهذه أمة مجيدة فيها مثل الفضيل الملايين فيها مثل الفضيل الملايين ممن يستمطر بدعائه القطر وممن لو أقسم على الله لأبره لكن أه عايشين بقى في فترات الضعف والانكسار فأنا بقول لك أهو ارجع إلى هؤلاء الأسلاف وبص إحنا الأمة دي مليانة مواهب الحمد لله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يأذن ببزوغ فجر التمكين لهذه الأمة المسكينة ابن المبارك كان يروح للفضيل بس يبص في وشه جعفر بن سليمان الضبعي كان يذهب إلى محمد بن واسع وكان في وجه محمد خطان أسودان من البكاء هي دي جرعة جرعة دواء عايزها فيبقى أنت لو تعاملت لو تعاملت مع دينك مثلما تتعامل مع بدنك كنت من المتقين سلم يكون مثلا تاجر كبير له أعمال كثيرة وعمال يلف كل يوم في بلد هو ده بيقعد مع مين؟ بيقعد مع الدولار النهارده بكام والين بكام واليورو بكام ومش عارف ايه وفلان أنا مش عارف ايه والصفقه دي بكام مليون ودي بكام مش عارف ايه الكلام ده ويروح ما. كله فلوس في فلوس ازاي الانسان ده يلف الدنيا كلها عشان يجمع المال عايز افهم يعني هيسيبه لمين يعني هيسيبه لمين مفيش واحد هيجي بعديه اغلى منه عشان ياخد هذا المال طب على الأقل اعمل موازنة اعمل موازنة يبقى لك مجلس وتحرص على هذا المجلس مش لازم يكون مجلس كده لا احرص على ان قلبك هذا تهتم بيه ويكون فيه طبيب علل طبيب لل- لل- للقلوب الأمراض أمراض القلب اللي هي بتقتله فعلا زي الرياء والفطور والكفر والفسوق والعصيان والكلام ده مش علل القلب الظاهرة صلب شرايين وذبحة و- والكلام ده لا يكون فيه استشاري لأمراض القلب وضغط الهم زي ما فيها ضغط القلب وضغط الدم يبقى فيه ضغط الهم برضه يبقى أنا أحرص على أني ألتقي بواحد أو اتنين ممن أرى أن هو بيجلو قلبي إذا تكلم عشان قلبك ما يروحش لكن في الدنيا مغروز على طول في الدنيا على طول فلوس وتجارات ومش عارف ايه وك- وصفقات ورايح وجاي والكلام ده متى تذكر انك تموت فاحنا عايزين يعني الاهتمام بالدين عايزينه يرقى الى الاهتمام بالبدن هو المفترض الدين فوق والبدن يبقى تحت اهتم ببدنك اه بس مش ما يبقاش زي الدين ما يبقى ليه لان نجاتك في الاخره بل سعادتك في الدنيا لا تكون الا بامتثال امر الله تبارك وتعالى آه انا هقول بس حاجه واحده كمان معلش انا هقف مع ابي حازم الحقيقه لاني انا مش ما اقدرش اجيب كلام ابي حازم كله واشرحه والا هناخد لنا 10 15 حلقه لكن هيبقى في كلام ابي حازم حلقه كمان برضو أه كله برضو ايه كله استفاده والمعاني دي احنا برضو ح- ح- هنكررها ان شاء الله تعالى في كتاب الرقاق ان احيانا الله عز وجل وفضلنا ماشيين معاكم في هذا المكان برضو لان اسمه كتاب الرقاق كل ده ايه داخل في بيصب في قناه واحده والقناه دي هي شريان القلب فبرضو المعاني دي هنكررها بامثله اخرى او بادله اخرى آه، يقول ابن عيينة رحمه الله سمعت أبا حازم يقول لا تعادين رجلا أنا يعني نفسي تاخد- تاخدوا بالكم من الكلمتين دول لا تعادين رجلا ولا تناصبنه أي العداء يعني حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله فإن يكن له سريرة حسنة فإن الله عز وجل لم يكن ليخذله بعداوتك وإن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك مساوئه ولو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر يا سلام يعني شوف شوف الكلام يعني بيقول لك أنت لو أردت أن تناصب رجلا العداء بينك وبينه خصومة قبل ما تدخل في الخصومة اعمل دراسة جدوى الناس العقلاء كده احنا قلنا المرة اللي فاتت ايه قلنا آه ال ال ك- كلمة العرب لسان العاقل من وراء قلبه ولسان الأحمق من أمام قلبه العاقل قبل ما لسانه ينطق بيعمل دراسة جدوى أتكلم ولا لا طب الكلام فيه منفعة طب هيضرني طب آه، يعمل م- ترجيح ما بين المصلحة والمضرة إذا وجد أن الخير في الكلام تكلم بعد أن ينعقد قلبه مش هيندم إذا وجد أن الخير في السكوت سكت ساعات الواحد يتكلم بكلمة توديه في داهية زي المثل برضو قصة المثل اللي العرب بيقولوه العرب بتقول إيه رب كلمة تقول لصاحبها دعني اسكت قال لك قصة المثل ده كان فيه ملك وله ص- رئيس وزراء وهم ماشيين في رحلة صيد وبتاع والكلام ده مروا على حجر أملس حجر إيه ناعم قوي فالوزير بيقول للملك يقول له لو أن رجلا ذبح على هذا الحجر لسال دمه حتى يصل إلى هنا قام الملك قال إيه، طيب اذبحوه عشان نشوف عنده دم ولا ما عندوش هينزل الدم بتاعه لحد هنا فذبح الرئيس الوزراء بتاعه الملك بعد ما لقى عنده دم و- وسال الدم للركب وصل للحجر قال هذا الكلام رب كلمة تقول لصاحبها دعني كنت اخرس لكن هو مش عارف طبعا هو مش عارف الكلمة دي هتوديه في ده ولا مش هتوديه في ده لكن الرجل العاقل ما هي ما هي, ما هي كلمة ملهاش معنى برضه قال ايه يعني واحد لو ذبحنا واحد هنا دمه هينزل هنا قال ايه ذبحنا وما ذبحناش هي ايه ايه الكلمه ليه تتقال اصلا ما هو ده برضه احمق رب كلمات تقول صاحبها انما الرجل اللي هو زي رئيس الوزراء ده اللي هو قال كلمه لا معنى لها وما لهاش موضع فراح ضحيه لسانه ما هو ده اللي اللي قوم نوح اتهموا اهل الايمان من أتباع نوح عليه السلام بالك- بالحكاية دي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي بادي الرأي يعني لا يتدبر الكلام يقول ما يبدو له وممكن اللي يبدو له يكون قبيح أو يكون عيب يتقال يعني ممكن يخدش المروءة وممكن يسقط البني آدم ها أي شيء يبدو له يعني يعني انا اذكر مثلا آه، بمناسبه بادي الراي دي آه، آه، مفتش دخل الفصل في حصه حساب وبعدين آه، بيمتحن الولاد طبعا المفتش واقف هنا والمدرس واقف جنب السبوره ورا المفتش المفتش يقول يا اولاد 3 و2 كام يا اولاد فالولاد ضاربين لخمه مش عارفين مش 3 و2 مش عارفين كام ح- المف- المدرس هياخد لفت نظر وهتبقى مشكله عليه فمن ورا ظهر المفتش عمال يغشش مين يغشش العيال يقول كده هلا كده كده فولد قام قايم على طول قال له بطيخ بطيخ ثلاثة واثنين بطيخ هو ده الحساب الجديد يعني فده الولد ده لما قال بطيخه ده بقى هو- ده اللي خطر على باله ايه اللي ممكن يبقى كده لو هو واد بيلعب وكده لا كان ممكن قال لك كره او واحد ممكن يقول اي حاجه بس ده اللي خطر على باله يبدو كان عايز ياكل بطيخ ولا حاجه فده بادئ الراي فاحنا بنقول الانسان قبل ما يقدم على خصومه احد يعمل دراسه جدوى ويفكر كده فينظر لهذا الخصم إذا كان لهذا الخصم سريرة بينه وبين الله طب واحد يقول لك طب ويعرف ازاي طب ما السريرة ده عمل قلبي ايش عرفه قال لك ما هو إذا كان من أهل البصر بتبدو في علامات في الخارج على إن ده مسنود إن ده مؤيد بيبان على وشه بيبان على تصرفاته بيبان على محبة الناس إياه ما كل دي علامات ينصبها الإنسان في الخارج عشان ممكن يعرف بها ما بداخل المرء يعني يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث معاوية عند أبي داود وغيره من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار طيب سره ديت مش عمل قلبي يعني سرور القلب مش حاجة داخلية طب تتعرف ازاي قال لك ما هو ينصب لمثل هذا قرينة في الخارج تدل على ما في القلب قال لك ازاي يعني قال لك مثلا مدرس داخل الفصل قيام كله قام واحد قعد ما قامش انت يا واد ما قامش ليه قال له اصل كده حرام حرام حرام ايه وبتاعين تقليل ادب بكره تجيب ولي امرك وممكن يديله علقه محترمه ويطرده من الفصل وولي امرك يجي بكره يجي ولي الامر يقول له ده قليل ادب ما ترباش ليه علشان انا دخلت ما وقفليش يبقى هذا الرجل ساءه أن يجلس التلميذ ولا سره طبعا واضح أنه ساءه أن التلميذ يجلس وقال له أنت قليل الأدب وما تربيتش وهات ولي أمرك يبقى هذا الذي بدا عليه من التصرف على المدرس يعني من التصرف قرينة أنا أراها وعلمت أنه ساءه ذلك فأستطيع أن أجعل من هذه القرينة علامة على ما في قلب هذا الرجل يبقى أنا برغم أن السرور أو الحزن مسألة قلبية إلا أنه ظهرت لي في الخارج حاجة إحنا بنسميها قرينة نستطيع أن نعلق الحكم عليها حتى لو كان الأمر خفيا زي ما احنا بنقول من سره أن يتمثل رجال وقيم فأهل البصر يقول لك يقول لك ايه ده مثلا في علامات معينة تدل على أن هذا الرجل له سريرة فإذا كان للرجل سريرة أي ظهرت قرائن في الخارج تدل على أن هذا الرجل فاضل فاعلم أن الله عز وجل ما كان ليخذله بعداوتك إياه يبقى هذا الرجل ظفر بمعية الله والذي يظفر بهذه المعية لا يغلب أبدا وإذا لم يكن له سريرة الراجل بقى أعماله بقى سيئة وظالم ومتعدي وبياكل أموال الناس وبيرتشي ومش عارف ايه والكلام ده فقد كفاك مساوئه كفاية الذنب اللي بيعمله لن يكون مخذولا أكثر من هذا خذل بالذنب فكده كفاك مؤنة ريح دماغك ليه؟ لأن السهم سيأتيه إذا كان رجل ظالم ما تدعيش عليه علشان يلقى الله عز وجل بالمظلمة كاملة يوم القيامة يشيل على كتافه غيرك بقى من اللي ما بيصبروش على المظالم عمال يدعي ليل النهار تبيت عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي فإذا كان الرجل ده ظلم ألف ألفين ثلاثة آلاف اعرف ان في 3000 سهم رايحين له دعوات المظلومين رايحين له فانت ريح دماغك خلي بقى المظلمه بتاعتك عشان تاخد من حسناته اذا كان له حسنات او ياخد من سيئاتك وقطعا انت ليك سيئات يبقى هذا الرجل لما عصى الله تبارك وتعالى اضر نفسه ضررا لا يستطيع احد ان يوقع به ضررا اكثر من ايقاعه الضرر بنفسه ده كلام أبي حازم يبقى الرجل إذا كان له معية مع الله عز وجل ما تطمعش أنك أنت تضره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أعلمته أنني سأحاربه
وانت عارف بقى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأملي لهم إن كيدي متين يبقى ده رجل مسنود ما تقربلوش لأنك أنت هتتضر إذا كان الرجل بقى عصى الله تبارك وتعالى يبقى إيه؟ يبقى كفاك مؤنته وكما قلت لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة إلا أهل البصر آه، هنكتفي يعني إن شاء الله تعالى ب آه، هذا القدر من كلامي من تف- من شرح كلام أبي حازم رحمه الله تبارك وتعالى ونتلقى بعض الاتصالات في اتصالات طيب ماشي عبد الحميد بارك الله فيك نعم يا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله طيب.
وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا يعني أنا بحس إن أنا ببرس أمي، نعم أنا بحس إن أنا ما ببرس لا أمي ولا أبي لكن أنا بتكلم معاهم لا انا انا مش سامع معلش ارفعي صوتك مامتي وبابايا اه
مامتي وبابايا اه أنا بعملهم كويس مم.
لكن يعني ممكن أتكلم معاهم ب... يعني بأسلوب مش كويس أوي لكن هم راضيين عني مم.
فهل أنا كده يكون ربنا راضي عني حتى لو هو يعني حتى لو أنا اتعاملت حتى لو أنا اتعامل معاهم بأسلوب مش كويس اه لكن هم راضيين عني يعني هم انا كل ما اسالهم عليا امي انت راضيه عني تقولي اه ادي انت راضيه عني قولي اه اه بس جزاك الله خير طيب ماشي ماشي شكراً.
نعم نعم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليك ورحمة الله وبركاته نعم.
شيخ أبو إسحاق أي نعم آه، أشهد الله أني أحبك في الله حبك الله جزاك وإني الله خير.
عندما أراك أعلم أن الدنيا بخير لا لا لا نعم طيب آه، تفضل ف- آه، عندي سؤالين بس حضرتك تفضل يا أخي بالنسبة للف- آه، للف- للفراخ البيضاء آه.
الفراخ البيضاء أفتى بعض العلماء بحرمتها بحرمة أكلها لأنها تعلف من آه، من مخلوط العظم والدماء بالعلف آه.
فقد أفتى البعض بحرمة أكلها آه.
والبعض الآخر قال لا فنحن في حيرة بصراحة نعم طيب يعني آه، السؤال الثاني حضرتك ب... كنت قد سألت آه، حضرتك قبل كده عن ثبوت التلاوة في القرآن مم.
عندما يرفع الإمام آه، من آه، من السجدة فبعض الأئمة لم يكبر فأخذ البعض عليه هذا فقال له ليس لك دليل على ذلك ليس له دليل على إيه على على جواز الرفع بدون تكبير آه فحضرتك قلت لي ان آه، ما دام يسمع ال- الناس ب... بصوتي بصوت القراءة فلا حرج فردت الفريق الاخر بان هذا ليس ايضا لا علي ليس عليه دليل لان الاصل في العبادات ان أنت- ان العبادة توقيفية مم.
فما الدليل على ذلك ف...
نعم فممكن والدتي تكلمك نعم تفضل
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جزاك الله عنا الإسلام والمسلمين خير الجزاء الله يحفظك بارك الله لنا فيكم يا رب الله يحفظك بعد إذن حضرتك آه، آه، ابني خد شقة وصاحب البيت قال له آه، الخليوة 35 ألف
مم.
قال له منهم 20 ألف رايحة وضبط لك بيهم مم.
وحسب له من ال 35 15 بس اللي تحسب من الإيجار مم.
فيا ريت ب- بعد إذن حضرتك يعني الع- العقار لصاحب البيت والعائد الشهري لصاحب البيت فبأي حق ياخد ال- الأموال دي؟
آه، ياخد خلوة يعني طيب ماشي مم. طيب غيره نعم يا. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ شيخ أي نعم معايا ان شاء تفضل.
الله أي تفضل نعم انا بحبك الله يا شيخ حبك الله انا عندك سؤالين يا شيخ تفضل السؤال الأول أنا عايز أعرف حكم التحدث بغير اللغة العربية في غير ضرورة. السؤال يعني التاني- باللغات باللغات الأجنبية يعني بالظبط في غير ضرورة يعني دلوقتي منتشر بين شباب الجامعة بالذات إن هو نص كلامه دلوقتي بقى باللغة الإنجليزية يعني مم.
أنا عايز أعرف الحكم التحدث بغير اللغة العربية في غير ضرورة والسؤال الثاني عايز أعرف حكم سماع الأناشيد وبالذات الأناشيد اللي طالعة اليمين دول يعني الكلام بيبقى طيب ومفيش موسيقى في الأناشيد بس آه، ال...
سماع الأناشيد اللي هي ال- ال- اللي هي اللي بيسموها الإسلامية دي بالظبط
طيب ماشي مم. نعم اي نعم مم، ماشي نعم أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله آه، بعد اذن حضرتك يا شيخ آه، شيخ محمد حسين يعقوب الجمعه اللي فاتت قال انت ما بتنتقد حد آه، العيب ده بيبقى موجود فيك بيقول ايه؟
ان ما بتنتقد حد ها فاكيد العيب ده موجود فيك اه طب ازاي وانا بنتقده ومفيش يعني انا ب- العيب ده مش بتضايق منه فيه فازاي يبقى موجود فيا امم والسؤال التاني عن الفيزا كارد هي حرام ولا حلال
نعم نعم طب هات هات نعم. نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أبو إسحاق أي نعم ازيك يا شيخ أبو الله إسحاق يحفظك أقبل أنا عليك وأحط دماغ أحط أنا عليك فوق دماغك وأقبل دماغك الله يحفظك حبيبي أه وأسألك يا شيخ أبو إسحاق والله كنت عاوز أسأل حضرتك يعني إيه على نعيم القبر وعاوزين نخصص أنت حضرتك حلقة على نعيم القبر آه.
يعني استاذنك يعني او عاوز اسال حضرتك هل الرسول كان عارف من من الخلفاء والسنين التي بعده لان في الحديث الل- الذي قالوا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فهل يعرفهم مم.
وشكرا لك بارك الله فيك طيب آه، احنا باقي يعني طب ناخد كمان اتصال
في عندك ت- طيب يلا مم.
الو فضيله الدكتور
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم الو فضيله الدكتور أنا مش دكتور نعم اتفضل فضيله الشيخ ابو اسحاق الكبير الله يحفظك أنا يعني لست جزاك الله على كبيرا الاسلام كل الخير اتفضل نعم اتفضل حضرتك صناعه الخبز آه، معلش أنا مش سامع يا عبد الحميد صناعه الخبز صناعة إيه؟
الخبز آه ونروح به المقابر
آه الخبز اللي هما بياخدوه يخبزوه يروح المقابر بيه اه واجود انواع الفاكهه
آه طيب ما مالها دي؟
بدنا نروح بها القبور مستخسرها في اللي هياكل يعني ولا إيه؟
لا بيسموها رحمه يعني للميت ها؟
بيسموها رحمه للميت آه رحمة للميت آه اه آه وبعدين بتاخدها الاطفال الصغيره تاكل منها والباقي يرموه في الارض
آه معلش اللهجه صعيده شويه يعني ماشي يا سيدي إحنا بنحب الصعايدة اه ماشي طيب ماشي بارك الله فيك بس حتى الاطفال بياخدوا منها جزء والجزء الباقي بيترمي اه طيب ماشي والباقي بيترمي ودي نعمه ربنا وبنصرف عليها فلوس وبنصرف عليها طيب ماشي بوريك فهمت خلاص يا عبد الحميد طيب آه نشوف بقى ايه يعني الاسئله دي يعني دوها كانت كفي آه الاخت اللي هي بتقول انها ترفع صوتها على والديها آه وهي بتقول ان ال- دايما تسترضي يعني ابويها الاب والام والكلام ده وانهم بيقولوا لها ان احنا راضيين ماشي الحال يعني احنا عايزين نقول آه، لازم الابناء يعرفوا حاجه مهمه ان الاب والام بسبب المحب محبه الطبع للاولاد ممكن يبقى متالم من فعل الولد ولا يظهر له او عارف ان الولد حساس شويه ولو هو لام الولد والكلام ده ممكن الولد يدخل في اكتئاب ولا يدخل في حاله نفسيه ولا الكلام ده فيقوم يقول له انت راضي عني يقول له ايوه يا ابني أنا راضي عنك مع ان الوالد ايه متالم فأنا يعني مش عايز أقول لل... لل... للسائلة إن لا الرضا ده ما- ملوش معنى، لا الرضا له معنى لأن ليك الظاهر لا سيما إذا كنت بتسترضي وعادة مش هتسترضي إذا كان باين عليك إنك أنت ن- ندمانة على إنك أنت رفعت صوتك على والديك. لكن يعني الحسن البصري رحمه الله له كلمة الحقيقة يقول يا ابن آدم ترك الذنب أهون من طلب التوبة ترك الذنب أهون من طلب التوبة لأن الإنسان يذنب قد لا يتوب أو لا يتاب عليه ولا يسدد لتوبة ما ما تقفل من المنبع أحسن لك يعني ما تعملش الذنب من أصله وبعدين تبتدي تدور على زي زي ما بنقول كده الوقاية خير من العلاج أنا ما أروحش أعرض نفسي للأمراض وبعدين ألتمس الطب لا أنت لما تقي نفسك من أمراض ويبقى أفضل ما تلتمس الطب لاحتمال ألا تجد طبا المرض بتاعك الأ- الأطباء إما ما يعرفوش يشخصوه أو إن الأدوية ما تجيبش نتيجة جسمك ما يتحملش أو ما يستجيبش لهذه الأدوية يعني إيه يبقى, يبقى أنت بترفعي صوتك على والديك في لح... في حال الغضب لا لازم تأدبي نفسك ب- آه، بالقرآن والسنة قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف مجرد التأفف فقط لا يجوز للولد أن يقول أف فضلا عن أن يحد النظر إليه برق له كده يهدده يعني أو إن هو يرفع إيده على الفضل مع إنه بقى يديله قلمين ولا فضل عن إنه يقطعه في 16 كيس ده يعني لا أف بس مجرد أف لا يحل لا يحل للابن أن يقول لأبويه أف أبدا حق الأب وحق الأم لا يستطيع الولد أن يؤديه إلا في حالة واحدة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه دي الحالة الوحيدة اللي الابن يقدر يقول لابوه يابا بقى انا ايه انا انا وانت راس براس مالكش فضل عليا ولا يحزنون احنا كده بقينا اصحاب يا عم الحاج زي ما ايه الشباب بيقولوا لابهاتهم كده ويا عم الحاج دي برضو برضو فيها اساءة ادب ها لان الاب يحب يسمع لفظة ال ال ال ال ال الابوة من الولد لما يقول له يا ابي او حتى قال له يا بابا ولا قال له يا ابتي او يابا اي حاجه من الحاجات اللي تدل على انتماء الولد لابيه ما بقاش عم الحاج ويا عم الحاج ويطلع من دول يا عم الحاج والكلام الايه اللي ممكن الانسان بيراه بنفسه او ممكن يكون بعض الناس بيعملوه فانا عايز اقول يعني حق الام حق الاب عظيم جدا على الولد بكل اسف احيانا بعض قصار النظر لا ينتبهون الى هذا الا بعد وفاه الاب او بعد وفاه الام ما يعرفش يجيب المسألة دي لما يلاقي بقى العقوق من الأولاد يقوم يتذكر إيه اللي عمله في أبيه وأمه فأنا عايز أقول للأخت دي إذا كان يعني التزامك التزام حقيقي يبقى لابد أن تنصاعي لنصوص الكتاب والسنة والقرآن إذا ما أد- ما أدبش المسلم والسنة إذا ما أدبتش المسلم يبقى لا يوجد أحد أبدا يؤدبه فربنا يهديكي ويعني آه، يرضي عنك آه، والديك آه، السؤال الثاني بالنسبة للدجاج الأبيض الفراخ البيضة بقى بعض الناس بيقول لك إنها حرام ليه علشان العلف العلف يقول لك ده داخل فيه الدم مثلا آه، والدم نجس آه، احنا عايزين يا اخوانا نقول شوال العلف ده كله لما انت تيجي تشوف مكوناته هتلاقيه عبارة عن آه، ذرة صفراء وعبارة عن فول صويا أو مسحوق سمك ومسحوق العظم بتاع الفراخ اللي هو آه، يعني مطحون وساعات بعض الناس يجيب ال- ال- الفراخ الميتة اللي بتموت في المزارع والكلام ده ويدخلها محمصة ويطحنها يخليها بودرة خلاص وبيجيب الدم ويطحنه ويخليه الكلام ده طبعا الميتة نجسة والدم نجس لكن نسبة الميتة لما بتطحن وتبقى بودرة ونسبة الدم بالنسبة للشوال الكبير لا يشكل نسبة مذكورة يعني ممكن يشكل نسبة 3% 5% بالكتير خالص وطبعا الكلام هذه معلومات أنا استقيتها من أهل التخصص في هذا المجال فهيبقى نسبة بقى حتى لو 10% ولا حاجة نسبة 90% عبارة عن ذرة صفراء وعبارة عن فود صويا فيبقى الغالب على العلف الغالب عليه السلامة والغالب عليه الطهارة ولو افترضنا ان الفرخة ديت اكلت شيء زي العذرة او اكلت اشياء من النجاسات والكلام ده بتبقى جلالة يكفي انك انت تاخدها ثلاث ايام زي ما بيقول الفقهاء انك انت تاخد ثلاث ايام تحبسها تاكلها اكل كويس والكلام ده بيتغير دمها وتاكلها مفيش مشكله وحتى لو افترضنا جدلا ان هي اكلت النجاسه وانت ذبحتها على طول لا يكون لا يقال حرام لا يقال فيها حرام فكيف والأمر بخلاف ذلك عشان كده يعني ما فيش إطلاقا آه، حرج في آه، أكل الفراخ البيضة ولا آه، شيء من هذا فضلا عن برضو البيضة لأن من, من الأشياء الغريبة اللي أنا برضو سمعتها يقول لك البيضة بتاعتها نجسة زيها طالما ان هي لا يجوز انك انت تاكلها يبقى ايه لا يجوز انك انت تاكل البيضه بتاعتها وكده فيعني الله المستعان آه، برضو ال ال ال الأم اللي هي بتقول إنه يعني آه، ابنها اشترى شقة ودفع 35 ألف خلو وخد منهم 25 ألف جماهير العلماء على حرمة أخذ الخلو جماهير العلماء على حرمة أخذ الخلو يعني هذا الرجل اللي هو أخذ ال 25 ألف دول خلو رجل يبقى اتقي الله تبارك وتعالى ولا يأخذ من أموال الناس شيئا إلا بإذنه نعم إلا بإذنهم يعني آه، جا- الأخ اللي بيسأل عن حكم التحدث ب يعني غير اللغة العربية العلماء يقولون التحدث بغير العربية لغير ضرورة نفاق أو مدعاة للنفاق وطبعا ذلك للأسف من ال- مظاهر الهزيمة من مظاهر الهزيمة تجد أننا حتى ملابس الأولاد كلها على صدر الولد كلمة بالإنجليزي على ظهره كلمة بالإنجليزي أنا أنا أنا متعجب الحقيقة ودي طبعا بكل أسف من طباع الأمم المهزومة أن تقلد الأمم المنتصرة حتى صار الحرف الإنجليزي الحرف باللغة الإنجليزية أو بال- باللغات الأجنبية يعني صار حرفا مقدسا حرف كده له هيبة وله احترام آه، أنا بتكلم في وادي عشان ما فيش حد يقول يعني ما نتعلمش لغات مش عارف إيه ومن تعلم لغة قوم أمن شرهم أنا ما آه، أنا ما بتكلمش في الحدوتة دي ولا في ضرورة اللغة ولا أهمية اللغة أنا بتكلم الآن في رجل يتكلم يتكلم كلام عادي مع راجل عادي برضه كلهم عرب في بعض ونص كلامه بالإنجليزي ويعمل كلمة عربي يعمل يهنج يعني كلمة عربي نصها عربي والنص الثاني إنجليزي هذا كله كله لا يدل على الاعتزاز بلغة اللغة العربية اللي هي لغة القرآن حتى المحلات نفسها محلات نفسها حتى تبص تلاقي كاتب بالعربي بالعربي الترجمة الحرفية للكلمة الإنجليزي اللي حاططها يعني يكتب shoes هيحصل لك إيه يعني لو كتبت أحذية جزم أي حاجة بس ما تكتبليش shoes مثلا الناس بقى دارج عندها يقول لك سوبر ماركت طب ما تقول يا اخي بقاله قول سوق يقول لك انزل السوبر ماركت تعالى بالسوبر ماركت بقت سهله جدا انك انت تقول هذا الكلام ويكتب سوبر ماركت لو لو حتى ك- يعني انا مره في ال- في في دوله من دول الدول العربيه اللي كنت بزورها لقيت آه، واحد دعانا للاكل يعني فدخلنا مطعم على باب المطعم كده المطعم اسمه welcome مرحبا يعني فكاتب welcome بالعربي انا قريتها welcome قلت ويلكم ده احنا هندفع الدم هنا في ال- في ال- في المطعم ده اكيد بقى ال- القرموط اللي في البتاع ده اكيد بالشيء الفلاني كان مطعم سمك انا ويلكم انا حتى ويلكم كاتبها لي ويلكم برضه ده, ده يطلع ايه بقى ممكن انا أنا اسميه ايه ده فهو الكلام والحقيقه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في كتاب آه، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم عقد فصلا نفيسا في هذا ال- في هذا الامر انا عايز يعني اي حد من المحبين يطالع هذا الفصل ال- التحدث بغير العربيه لغير ضروره نفاق يعني السلف كانوا يقولون ذلك او هو باب او سكه ل يعني ايه ال- ال- النفاق او ل على الاقل ضعف الايمان في القلب لكن اذا كان ناس بيتكلموا بمصطلحات علميه زي الاطباء مثلا وكنا نتمنى أن يعرب الطب نتمنى أن يعرب الطب لكن اللي بيستخدموا المصطلحات الأجنبية أو يتكلم بالكلام ده هذا لا بأس به إذا يعني إيه آه، كانت هذه لغة التخاطب لكن إحنا بنتكلم على اللغة العادية واحد بي بي بي بال- بيتكلم مع ابنه بيتكلم مع أخيه بيتكلم مع راجل الكلام ده ليه يدخل كلمة إنجليزي كلمة فرنساوي كلمة طلياني إسباني أي حاجة من دي ليه يعمل حاجة زي كده عشان كده احنا يعني بندعو المسلمين الى الاعتزاز بدينهم والاعتزاز بلغتهم ولعل يعني آه، فرج الله عز وجل ونصر الله عز وجل يكون قريبا يعني كلما التزمنا امر الله تبارك وتعالى وغيرنا ما بانفسنا من المخالفات غير الله عز وجل ما في بلادنا من المصائب والكوارث. نعم. طبعا يعني حكم ال- الاناشيد آه، والكلام ده طبعا آه، الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح يعني إذا كان الإنسان آه، بينشد آه، شيئا من الشعر الجميل بصوت جميل يشبه الحداء وهذا الكلام غير مصحوب بأي آلة من آلات الموسيقى ولا مصحوب بمؤثرات الكمبيوتر الآن لأن النهاردة يقول لك إيه نعملها ببقنا وبعدين إيه يدخل على الكمبيوتر بحيث إن ي- يلتبس على المرء دي موسيقى ولا مش موسيقى يعني المقال في النهاية واحد المآل في النهاية صار واحدا إذا كان الرجل بيقول كلام ليس معه لا مؤثرات كمبيوتر ولا هذه الأشياء وفضلا عن أن يكون معه موسيقى أو أوتار أو يعني آه، آه، آه، آلات يبقى هذا جائز إذا كان الكلام صحيحا وليس فيه مخالفة تمام لكن أنا مش عايز يعني برضه يبقى ديدا في ناس بقى عاملين م- فرق وعاملين أناشيد وبتاع وشغلين نفسهم في الوقت الذي ضيعوا فيه القرآن تلاقي الولد حافظ ديوان قد كده اهو من الاغاني والبتاع ده والكلام ده ومش عارف يقرا قران طبعا هذا من الخذلان يعني لكن الإنسان إذا فعلها بينه وبين نفسه زي الحداء أو ما يشبه الحداء فهذا شيء لا بأس به الأخت اللي بتقول إن الشيخ محمد يعقوب أبو العلاء حفظه الله آه، سبحانه وتعالى بيقول يعني إذا انتقدت أحدا فاعلم أن العيب فيك لا الشيخ يعني مقصود الشيخ بما أعلمه عنه يعني أنت مشتمل على عيب فإذا كنت أنت بتعيره بعيب فبص العيب نفسك يعني أنت لو اشتغلت بعيب نفسك مش هتبص العيب الإيه بعيب ده يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ثم يدع الجذع في عين نفسه يعني عينه فيها نخلة قد كده أهو ومش شايفها وشايف القذاة الحصواية البسيطة جدا جدا اللي موجودة في عينين الآخرين يعني يبصر عين عيب الآخرين وإن كان قليلا جدا جدا ولا يبصر عيب نفسه وإن كان شيئا عظيما يسد عين الشمس فمش لازم يعني مش لازم يكون نفس العيب فيك مش لازم يكون نفس العيب فيك لا أنت مشتمل على عيب آخر فاشتغل بعين بعيب نفسك آه، أخيرا معلش في أسئلة طبعا أنا بفوتها الحقيقة لأن خلاص الوقت فاضل بتاع ثلاث دقايق ولعل إن شاء الله يعني أجاوب على الأسئلة دي في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى أخ- أخيرا آه، يعني صاحبنا الصعيد اللي هو بيقول أنا من الصعيد وأنا بحب الصعايدة آه، بيقول يعني على ال- ال- ال- القرص والحاجات اللي الناس بياخدوها على المقابر وأجود أنواع الفاكهة طبعا أنا فهمت أجود أنواع الفاكهة مستخسرها في الجماعة اللي هياكلوا يعني. لكن هو طبعا يعني بان له بان لي من خلال كلامه ان هو ايه بيرموا الايه بيرموا الفاكهه من كترها او كده فبيقول لك ان دي رحمه على الميت ايوه ده ممكن يبقى نوع من انواع الصدقه يعني يعني هو اذا يعني صنع خبزا او صنع شيء من الفاكهه واطعم الفقراء او اطعم المساكين بس مش لازم يكون الكلام ده عند المقبره زي ما احنا شفناه زمان هي العاده دي يعني آه، بطلت في بلادنا واظن انها بطلت في بلاد كثيره ولكنها في الغالب ستبقى في البلاد العتيقة اللي هي ايه متمسكة بالعادات والتقاليد لازم ياخدوا ال- الفاكهة ياخدوا القراص ياخدوا ال- مش عارف البتاع ده ويروحوا عند المقابر ويوزعوا على مين على الأولاد لا الصدقة إذا كنت تريد أن تفعل صدقة أو أنك أنت تتصدق عن الميت لا بأس أن تتصدق بأشياء مثل هذا ولكن تحرى أهل الفقر وأهل المسكنة ولا تذهب بها إلى المقابر لأن اللي بياخدوا الكلام ده عند المقابر إلى أولاد صغيرين الأولاد الصغيرين اللي هم بيروحوا عارفين بيقول لك بي- بيوزع رحمة ألف رحمة ونور على الميت فبوزع رحمة وكده على الميت فيقوم العيال ياخدوا الكلام ده ياكلوه والعيال بيكونوا شبعانين في الغالب فممكن يقطم قطمة من القرصة ويرميها ياخد مس- مثلا من صباع الموز قطمة ويرميه بتاع الكلام ده اللي هو الكلام اللي أنا استشعرته من كلام السائل لا يعني ضع الصدقة في المكان الذي يعني آه، تتمنى فيه لو دعا هذا المتصدق عليه للميت أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين